بسم الله الرحمن الرحيم دعوة للإنابة موقع الربانية ليت أني ليت أني لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا اللهم اللهم اهد قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا اللهم انا نسالك ان تصب على قلوبنا الرحمات صبا ولا تجعل قلوبنا كدا واجعلنا من عبادك السعداء اللهم صب على قلوبنا السكينة صبا ولا, تشع ولا تجعل معيشتنا ضنكا واجعلنا من عبادك السعداء اللهم املأ قلوبنا إيمانا اللهم اغمر قلوبنا بالرحمات والفضل والعفو والعافية يا أرحم الراحمين آمين إخوتي كيف حال قلوبكم مع الله الانابه الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا اعتذر وبعدين صلح لابد انك تصلح وانما يستقيم الرجوع اليه اصلاحا بثلاثه اشياء بالخروج من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات واقفين مع التوجع للعثرات وقلنا لازم الانسان يتوجع يتالم آه قال ابن المبارك ان البصراء لا يامنون من اربع خصال ذنب قد مضى لا يدرى ما يصنع الرب فيه وعمر قد بقي لا يدرى ماذا فيه من الهلكات وفضل قد اعطيه لعله مكر واستدراج وضلاله قد زينت له فيراها هدى ومن زيغ القلب ساعه ساعه اسرع من طرفه عين فقد يسلب دينه وهو لا يشعر آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين البصراء اهل البصائر الذين يستبصرون عندهم بصيرة مش عايش في عمى وغفلة بيفهم الأمور ماشية إزاي خايف من أربع حاجات أول حاجة ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الرب فيه اللي هي احنا بنقول عليها بقى إيه التبعات العثرات ذنب هو وقع فيه هو مش عارف يعني بعض الناس بيفكر انه لما اذنب وقال تبت الى الله الموضوع خلص الموضوع انت ما تضمنش انه خلص ما تعرفش انه خلص لا تدري هل قبلت توبتك او لا ممكن تيجي يوم القيامه احنا بنقول كده المشكله الكبيره قال محمد بن المنكدر ايه من كتاب الله ابكتني قيل وماذا قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا هي دي اللي تبكي وتخوف وترعب وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون عارف آه، في قصة أول ثلاثة يسع- تسعر بهم النار الراجل جاي ربنا بيقول له عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه قال علمته من أجلك يا رب ده مطمن قوي ده متأكد ده مقبل على ربنا كده بيقول له علمته من أجلك يا رب التاني كان آه، ده كان مغرور جدا ب- بشغله وبعمله آه، ربنا بيقول له اتيتك المال ماذا عملت فيه قال يا رب ما تركت وجها تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت فيها لك فوجئ بكلمه كذبت انفقت ليقال جواد وقد قيل فلا أجر لك عندي يعني الراجل بيقول له يا رب أنا أي حاجة كنت بسمع عنها في الدنيا إن دي بتحبها كنت بعملها ربنا قالوا لي ربنا بيحب المصاحف بيحب القرآن طبعت مصاحف ووزعت قالوا لي ربنا بيحب ال- إكرام اليتيم كفلت أيتام آه مساعد فقراء اديت فقراء الى اخر كل ما اسمع عن حاجه انت بتحبها عملتها قال له لا انت عملت ده عشان عشان نفسك مش عشاني هو ده ال- هو ده اللي يوجع هو ده اللي يخوف هو ده اللي يألم اوعى تطمن ل- لصورة العمل لشكل لشكلية العمل الم- في في حاجة أكبر من كده احنا قلنا دلوقتي برضو موضوع ايه ان الذنب اللي مضى ده ما تضمنش ان ان توبتك دي قبلت انت تبت قبل ما تضمنش انه قبل ممكن تيجي يوم القيامه تلاقي الذنب موجود زي ما هو يا رب انا تبت يقول لك توبتك كانت معلوله غير مقبوله قلنا ان ممكن واحد يجي يوم القيامه ربنا يقول له عبدي لما لم تصلي يقول يا رب لقد صليت قل كذبت صلاتك لم تكن كصلاة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم تكتب لك صلاة ما صليتش مش مكتوب فالتوجع للعثرات ان الذنب اللي انت عملته ده آه، لازم تعرف ان في خطر على طول دائم آه، ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الرب فيه وعمر قد بقي لا يدرى ماذا فيه من الهلكات ما انتش عارف بقى العمر اللي فاضل من عمرك اليومين اللي فاضلين من عمرك هتعمل فيهم ايه عشان كده جلس سفيان الثوري و آه، يوسف بن أسباط ووهيب بن الورد فقال سفيان وددت والله أني ميت قيل ولما قال مما أخشى من الفتن فقال يوسف بن أسباط والله ما أحب أن أموت كيف وكل يوم أعيش أزداد من الله قربا أزداد من الله علما فأزداد من الله قربا و- وسكت وهيب بن الورد فلما سئل أيهما أحب إليك ماذا تقول فبكى وقال احبهما الي احبهما اليه قال له انا بحب اللي بيحبه بحب اللي بيحبه ربنا ان احياني عشت وان توفاني رضيت انا ما يفعله بي الهي انا به راض الشاهد ايه ان السلف كانوا بيخافوا جدا من سوء الخاتمه ما تضمنش الدنيا ماشيه على فين والفتن هتعمل فيك ايه ما تضمنش الخوف من سوء الخاتمه عمر قد بقي لا يدرى ما فيه من الهلكات الدنيا ما ما ما, هي ما بتبقاش على حالها و اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا ومالنا واهلنا وولدنا يا رب العالمين قال وفضل قد اعطي لعله مكر واستدراج لما تشوف الدنيا مقبله عليك و ما انتش عارف ده اكرام ولا استدراج دي منه ولا فتنه دي نعمه ولا حجه ما تعرفش فيخشى الانسان ان يؤخذ وهو لا يشعر قال يحيى بن معاذ الرازي الايمان ثلاثه الخوف والرجاء والمحبه وفي جوف الخوف ترك الذنوب وفيه النجاه من النار وفي جوف الرجاء الطاعه وفيه وجوب الجنه وفي جوف المحبه احتمال المكروهات وبه تجد رضا الله عز وجل التوجع للعثرات الانسان وهو ماشي لربنا ماشي في طريقه ال- الذنب عثره عتر وقع الواقعة دي لازم تقول اي قلنا ال- الراجل اللي نام نزعت الامانه من قلبه ما صحيش ولم يتيقظ زي ما كده اللي ماشي في الشارع وعينه وقعت على حاجة حرام حرام وقعت على حاجة حرام أو إن هو وهو بيتكلم مع حد آه، غلط بكذبة غلط بغيبة غلط بنميمة غلط بشتمة آه، لازم يتوجع لازم يتألم لازم يشعر بالألم ويرى الله ذلك الألم في قلبك قال سبحانه وتعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا لو قلوبهم اتقطعت إلا أن تقطع قلوبهم والألم ده بحسابه في حسنات مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن إن الهم يكفر سبعين بابا من أبواب الذنوب الحديث ضعيف جدا ال- لكن ال ال ال الألم على المعاصي والذنوب دليل حياة القلب وبه يغفر الرب سبحانه وتعالى التوجع للح- للعثرات كان يقعد الواحد من السلف يوبخ نفسه ويتوجع ويحك يا نفس ان كانت جراتك على المعاصي لاعتقادك ان الله لا يراك فما اعظم كفرك ويحك يا نفس ده تألم ويحك يا نفس بيتألم آه ويحك يا نفس إن كان إن كانت جرأتك على معصية الله مع علمك باطلاعك عليه فما أقل حياءك ويحك يا نفس لو كان الإيمان باللسان فلما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار ويحك يا نفس لا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور لا تضيعي أوقاتك فالأنفاس معدودة فإذا خرج نفس ودخل نفس فقد فني بعضك يا نفس ويحك يا نفس أوما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلوا ثم ذا كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا وخلوا ويحك يا نفس اعملي بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوال ويحك يا نفس لو واجهك عبد من إخوانك بما تكرهين كيف كان غضبك عليه ومقتك له فبأي جسارة تتعرضين لمقت الله وغضبه وشديد عقابه افتظنين انك تطيقين عذابه ويحك يا نفس انت اضعف من ان تطيقي عذاب النار الدنيا ويحك يا نفس كم اضناك حر الشمس في نهار الصيف كم اطاب كم أطار صوابك مس حديدة محماة في النار ويحك يا نفس كأنك لا تؤمنين بيوم الحساب تظنين أنك إذا مت انفلت وتخلصت هيهات أتحسبين أنك تتركين سدى هيهات هيهات ويحك يا نفس انزعي من جهلك وقيسي آخرتك بدنياك قال ربك ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحده ويحك يا نفس ما أراك إلا قد ألفت الدنيا وأنست بها فعسر عليك مفارقة شهواتها ويحك يا نفس أنت مقبلة على مفارقتها ويحك يا نفس لم تؤكدين مودتها لم تطمئنين اليها لم تركنين اليها لما تنسينا لقاء ربك ويحك يا نفس أما تسمعين قول الله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ويحك يا نفس إلى متى الغفلة عن أهوال القيامة وأحوالها ويحك يا نفس إلى متى الغفلة عن عقاب الله وثوابه ويحك يا نفس هل تعلمين أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا ويأنس بها مع أن الموت وراءه فإنما يستكثر من الحسرة عند المفارقة وإنما يتزود من السم المهلك قال الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل كيف بك حين يحال بك بينك وبين ما تشتهين من الدنيا ويحك يا نفس وتجدين آخرين فيها ما تشتهيه الأنفس يأخذون ويحك يا نفس قد أقبلت الآخرة مقبلة ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبره واقترب الموت وجاء النذير فمن ذا يصلي عنك بعد الموت من ذا يصوم عنك بعد الموت من ذا يتربى يرضى عنك ربك بعد أن تموت ويحك يا نفس متى تفيقين وإلى ربك ترجعين لولا قال الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون هيا نتوب قولوا تبت الى الله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله دعوه للانابه ليت ان